صوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ادينا داخلين على حبيبنا اللي بنشتاق له كل يوم مش في كل مش كل اسبوع كل يوم بل كل لحظه والله ونتمنى ان ربنا يجمعني واياكم يا رب العالمين على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظما بعدها ابدا اللهم امين يا رب العالمين داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل ادب وهدوء وسكينه وكالعاده اوعى تنسى التاشيره صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم دخلنا لقينا النبي قاعد مع عدد كبير جدا من الصحابه وبيقول لهم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى الله اكبر عشان كده عنوان درسنا الليله دي اللي انا بعتبره درس تاريخي يا ريت يا ريت تسجلوه ويا ريت تكتبوا وراه العناصر ديت ويا ريت تعرفوا تاريخ المسجد الاقصى علشان تنقلوه لاولادكم واحفادكم وتعرفوا القصه جت ازاي ووصلت لايه وهتنتهي بايه موضوع كبير جدا جدا ربنا يجمعنا واياكم على الخير يا رب العالمين ويحفظنا واياكم تعالوا نبدا بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف الاول فضل بيت المقدس فضل مدينة القدس وفضل المسجد الأقصى عند المولى عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن القرآن وصف أرض بيت المقدس بالبركة والطهر والقدسية شوف الآية بتقول إيه قال جل وعلا على لسان موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين المولى عز وجل قال عن أرض مصر والشام وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها قال القرطبي هي أرض مصر والشام قال جل وعلا عن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله يقول جل وعلا عن لوط عليه السلام ونجينا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ويقول جل وعلا عن سليمان عليه السلام ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها أرض كلها بركة ربنا ذكر البركة فيها بلفظ باركنا حوله وبلفظ باركنا فيها يبقى حولها بركة وهي بركة وكل حاجة فيها بركة ربنا يجمعنا وإياكم يا رب على أعتاب المسجد الأقصى ويرزقنا صلاة هناك اللهم امين تعالوا نشوف بقى فضل المسجد الاقصى في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى لسان نبينا الصادق الامين الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه واله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث احنا بدأنا بيه الدرس كما في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد, والمسجد الأقصى وكيف لا يشد الرحل أو لا تشد الرحال إلى المسجد الأقصى هو تاني مسجد وجد على وجه الأرض إيه الدليل؟ مش هقول كلمة إلا بآية أو بحديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي ذر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله في يوم من الأيام بيقول له يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا إيه أول مسجد اتوجد على وجه الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قال وكم بينهما قال أربعون عاما الله أكبر يبقى عرفنا معلومة حلوة دلوقتي إن أول مسجد في الكون ده كله اتبنى هو المسجد الحرام اللي بعديه على طول مباشرة المسجد الأقصى كم كان بينهما من الأعوام أربعين سنة كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وغير كده كمان من ضمن فضائل المسجد الأقصى إن هو أولى القبلتين كما صح في الحديث الذي رواه مسلم وكل الأحاديث بفضل الله أحاديث ما بين الحسن والصحيح حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن البراء بن عازب حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه قال البراء قال صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو البيت المقدس أو نحو بيت المقدس نحو ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا بيقول صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكانت القبلة بتاعتنا بيت المقدس مش الكعبة قد ايه يا براء رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابة اجمعين بيقول حوالي 16 شهر او 17 شهر خد بالك وبعد كده اتجهنا الى الكعبة حينما نزل قول المولى عز وجل على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي تجاه المسجد الأقصى لكنه كان يتقلب و- وجهه في السماء كأنه بيتمنى أنه يتوجه إلى الكعبة لكنه كان يستحي أن يطلب من الله عز وجل لكن ربنا مطلع طبعا على قلب حبيب المصطفى ويعلم ماذا يريد فبيقول له جل وعلا قد نرى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها أنت عايزها وبتحبها فول وجه فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره قبلة العالم كله بفضل الله من أي مكان في الأرض حتى وأنت في الطيارة تلاقي اتجاه البوصلة اللي نحو الكعبة جاية لك عشان تعرف إزاي تصلي سبحان الملك فإيه ف- ف- ف- فالمسجد ال- ال- الأقصى كان قبلة المسلمين خلف النبي عليه السلام 16 شهر أو 17 شهر لحد أما نزل على قول النبي على النبي صلى الله عليه وسلم قول المولى عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فوق ده كله المسجد الأقصى هو منتهى مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء كانت منين يا جماعة؟ من المسجد الحرام إلى النهاية بقى إلى المسجد الأقصى وبعدين المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى وسدرة المنتهى وعد النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث اللي رواه مسلم أوتيت بالبراق الدابة اللي ركبها فربطت البراقة في الحلقة التي يربط بها الأنبياء الحلقة دي موجودة لحد الآن اللي يروح المسجد الأقصى يلاقي في جنب من جوانب المسجد في حلقة الحلقة دي كان كل نبي ينزل عند المسجد الأقصى كان يربط الدابة بتاعته في الحلقة دي فالنبي عليه السلام بيقول أوتيت بالبراق فربطت البراقة في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم عرج بي إلى السماء يبقى فضائل المسجد الأقصى أربع حاجات رقم واحد تاني مسجد اتوجد على وجه الأرض تاني حاجة أنه أولى القبلتين ثالث حاجة أنه ثالث الحرمين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وثالث حاجة المسجد الأقصى رابع حاجة أنه منتهى مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ده في حاجة كمان غريبة جدا إيه هي؟ النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان في اخر الزمان حينما يظهر المسيح الدجال والمسيح الدجال انتوا عارفين ان هو كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اكبر فتنه وجدت على وجه الارض النبي بيقول كده ما بين خلق ادم الى قيام الساعه فتنه اكبر من فتنه المسيح الدجال ولذلك النبي عليه السلام قال ايه وانه ما من نبي الا وقد انذر قومه فتنه الدجال من كتر ما هو فتنه كبيره جدا ان ربنا هيسخر له السماء فال- فالسماء تمطر والارض تنبت كما ذكرنا في الحلقه السابقه والارض الخاربه آه، تطلع الكنوز بتاعتها والدواب بتتبعه سبحان الملك والشياطين تشتغل معاه وتتمثل في صوره آه، بعض الناس ويقتل شاب ثم يحييه باذن الله سبحانه وتعالى ثم يأمر الخرائب أن تخرج كل الكنوز اللي فيها فكانت فتنة كبيرة جدا جدا في الوقت دوت المسيح الدجال في مدينتين ما يقدرش يدخلهم ابدا ممكن يلف الدنيا كلها الا مدينتين مكه والمدينه لكن فوق مكه والمدينه بقى في اربع مساجد ممنوع يدخلهم تماما المسيح الدجال كما ورد في الحديث الذي رواه احمد باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المسيح الدجال يقدر يخش اي مكان في الدنيا الا مكه والمدينه فوق ده كله اربع مساجد اللي هم المسجد الحرام في مكة ومسجد النبي في المدينة ومسجد الطور اللي هو طور سيناء في مصر والمسجد الأقصى فمن ضمن المساجد إن أردت أن تحتمي من فتنة المسيح الدجال فكن في تلك المساجد الأربع أي مسجد من الأربعة مسجد الحرام المسجد الأقصى مسجد الطور المسجد آه، مسجد الحرام مسجد النبي المسجد ال- الأقصى ومسجد الطور أربع مساجد يحتمي فيها المؤمن من فتنة المسيح الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى بل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني فضل كبير أيضا من فضائل المسجد الأقصى ومن يسكن حول المسجد الأقصى يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يدركهم الموت وهم على ذلك وفي رواية وهم حول المسجد الأقصى أو هم بأرض إيه المسجد الأقصى يبقى إذن أو بأفناء المسجد الأقصى تخيل حضرتك إن أكتر فئة ستثبت على دين الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض هم اللي هيكونوا حول المسجد الأقصى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر إن الفتن سم- كم- عندما تقع في آخر الزمان فإن الإيمان يأرز إلى مكانين إلى الشام وإلى المدينة المنورة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا في عجالة سريعة وأنا هضع رؤوس أقلام وإلا الموضوع محتاج مني على الأقل يعني من 20 ل 30 حلقة عشان نستفيد في قصة المسجد الأقصى لكن هضع رؤوس أقلام سريعة جدا وسامحوني هحاول بقدر الإمكان إن أنا أوضح الموضوع ولكن على سرعة شديدة جدا عن قصة المسجد الأقصى تبدأ قصة المسجد الأقصى من عهد خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ولد إبراهيم عليه السلام في العراق في بابل وبعدين كان في الوقت ده كان بيحكم البلاد في ذلك الوقت حاكم ظالم وكافر في نفس الوقت وكان يدعي الألوهية بيقول أنا إله من دون الله وكمان أنا بخلق زي ما ربنا بيخلق أنا كمان بخلق اسمه إيه؟ اسمه النمرود ابن كنعان طبعا وردت قصته في سورة البقرة لما المولى عز وجل ذكر المناظرة التي ظهرت بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود ابن كنعان طبعا كان أهل البلد في الوقت ده كانوا بينحتوا الأصنام وكانوا بيعبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى النمرود ابن كنعان حاول سيدنا إبراهيم أن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى فالنمرود استكبر ووقف كده والناس كلها حواليه طبعا ووقف في قمة الكبر يعني سبحان الملك فسيدنا إبراهيم يعني تكلم معه بالحجة وحاجه إبراهيم عليه السلام قال جل وعلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه تخيل بسبب ايه يعني واحد عمال بيحاج وبيناظر في الباطل بسبب حاجة واحدة بسبب ان ربنا اعطاه نعمة فالإنسان و- ودي فعلا اقعدوا كده تأملوا يا جماعة والله الذي لا إله غيره الإنسان ما بيعصاش ربنا إلا بنعم ربنا يعني الإنسان اللي بيسرق بيسرق بإيديه الإيد دي- دي نعمة نعمة ربنا اداها لك عشان تاكل بيها وتدافع بيها عن نفسك وعلشان تعمل وتشتغل وتجيب بها الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى وعلشان تعين الضعيف وتكرم اليتيم وتمسح على رأس اليتيم وتطبطب على زوجتك وأولادك وتكرم الناس و... تعمل حاجات كتيرة جدا وتألف وتكتب وتعمل وتشتغل وتنتج لكن ممكن الإنسان يستعمل نفس النعمة دي في معصية ربنا سبحانه وتعالى ربنا أعطى الإنسان العقل عشان يفكر كيف يخدم دينه وكيف يخدم بلده وكيف يخدم أسرته ووطنه وأهل حيه ورغم ذلك ممكن إنسان يخطط ليل ونهار في الشر والمؤامرات والدسائس عياذا بالله واحد ثالث ربنا أعطاه نعمة العلم فيستخدم العلم عياذا بالله في إضلال الناس وهكذا لا يعصى الله إلا بنعم الله قال جل وعلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إيه السبب أن آتاه الله الملك طب اللي ربنا آتاه الملك ده مش يشكر ربنا مش يسجد لربنا سبحانه وتعالى سبحان الملك إذ قال إبراهيم إذ قال لهم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت طب خلاص طب بتحيي وتميت إزاي قال له هات هجيب اتنين هم حكمت عليهم بالإعدام حكم على اتنين بالإعدام قال له شوف الاتنين كده يعتبر في حكم الميتين خلاص أنا عفوت عن هذا يبقى أنا كده أحييته وقتلت هذا يبقى أنا كده قتلت ده وأحييت ده يبقى أنا كمان أحيي وأميت فابراهيم عليه السلام حس ان الراجل ده مش طبيعي قال طب خلاص اجيب له حاجه ما ينفعش ان هو ايه يتكلم فيها قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبص كده انا اجيب الشمس من المغرب طب ازاي فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ربنا يهلك النمرود ابن كنعان اللي كان بيقول انا اله من دون الله وانا بخلق زي ما ربنا بيخلق وانا احيي واميت زي ما ربنا بيحيي ويميت ربنا سلط عليه دوده دودة سبحان الملك دودة كده دخلت عياذا بالله من أنفي ووصلت إلى إلى رأسي وكانت تفضل تن- تنخر في رأسي كما فعل بيأجوج ومأجوج ولا يسكن الألم إلا إذا كان واحد من الحاشية أعزكم الله يمسك النعل ويفضل يضرب على رأسه بالنعل حتى تسكن الدودة ويسكن الألم سبحان الملك وبعد كده ايه اللي حصل؟ قام ابراهيم عليه السلام يدعو قومه اللي هم كانوا بيعبدوا الاصنام فبدا يذكرهم بالله سبحانه وتعالى وانه إيه، يعني لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى فالمهم طبعا رفضوا ان هم يستجيبوا جه في يوم كده يوم عيد هم خارجين وهو رفض يخرج معاهم وقال اني سقيم وما رضيش يخرج وبعدين آه، يعني دخل على الالهه الاصنام بتاعتهم المزعوم وراح آه، مكسرهم كلهم وراح سايب الفاس في عنق اكبر صنم فيهم فاول ما جم قالوا من فعل هذا بالهتنا واخد بالك فالمهم جابوا سيدنا ابراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم هو اللي عمل كده جابوه قالوا له انت اللي عملت كده قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون بيقول لهم انتوا يعني فاكرين الاصنام دي تنفع او تضر او تستطيع ان هي تعمل اي حاجه طب اسالوا الصنم الكبير ده اكيد هو اللي اللي كسرهم وهو كان يقصد طبعا بل فعله كبيرهم هذا وينظر الى اصبعه يعني ال- الاصبع الكبير ده هو اللي ضرب الصنم هو اللي ضرب الاصنام و- وايه و- و- وكسرها فشهد المولى عز اشهد المولى عز وجل في هذه اللحظه ان الناس ديت قعدوا يفكروا في لحظه وبعدين كانوا خلاص هيسلموا ولكن اخذهم الكبر مره واحده قالوا لا لا لا لا آه، يعني لابد ان ننصر الهتنا قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ورموا رموا سيدنا ابراهيم خليل الرحمن في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم تعالوا نكمل بقيه القصه ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء موت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإخواني وأحبابي بعد ما ألقوا سيدنا إبراهيم خليل الرحمن في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال ابن عباس كما عند البخاري آه، حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار وقالها محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم حين قال الناس لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان الملك جاء جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام وقال له يا إبراهيم ألك حاجة طبعا في رواية ضعيفة أن سيدنا إبراهيم قال له علمي علمي علمه بحالي يغني عن سؤالي يعني علم ربنا بحالي يغنينا يغني عن سؤالي الرواية دي ضعيفة إنما الرواية الصحيحة أن جبريل عليه السلام لما قال لإبراهيم عليه السلام ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك يا جبريل فلا وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل في ساعتها على طول قلنا يا نار كوني بردا ولو كانت بردا كان هيموت لكن وسلاما على إبراهيم بعدها مباشرة هاجر إبراهيم عليه السلام هو وزوجه سارة إلى بلاد الشام وكان معاه ابن أخيه لوط عليه السلام قال جل وعلا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هاجر سيدنا إبراهيم وزوجته سارة وابن أخيه لوط عليهم السلام إلى شمال سوريا وجنوب تركيا في منطقة اسمها حران أو حران ثم بعد ذلك ذهب إلى كنعان اللي هي أرض فلسطين لما تسمع كلمة أرض كنعان يعني أرض أرض فلسطين قال جل وعلا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين لما اشتد الجدب والقحط في أرض كنعان اللي هي أرض فلسطين سيدنا إبراهيم أخذ زوجته سارة لأن سيدنا لوط في الوقت دوت كان نزل عند المكان اللي هو قريب من البحر الميت في الأردن وكان بيدعو آه، قوم لقوم اللي هو قوم لوط عليه السلام ثم ذهب إبراهيم وسارة إلى أرض مصر وكان في الوقت ده كان بيحكمها رجل جبار من الجبابرة وكان هو سن قانون لنفسه إن هو لما يلاقي أي رجل معاه امرأة جميلة لو كانت آه، زوجته أو بنته أو عمته أو خالته أو أي حاجة ياخدها لنفسه إلا في حالة واحدة إلا لو كانت أخته قانون هو سنه لنفسه سيدنا إبراهيم لما دخل عرف إن الرجل ده سن هذا القانون فلما الناس شافوا سارة وكانت جميلة جدا سارة عليه السلام فلما رآها بعض جنود هذا الملك قالوا له ده في امرأة جميلة جدا مع رجل ومش عارف ايه فإبراهيم عليه السلام أول ما سمع كده قال لها إن سألك عني فقولي إنك أختي وأنا أخوك فلا أعلم أحدا على وجه الأرض على الإسلام غيري وغيرك فأنا أخوك في الإسلام فهذا من باب التعريض وما فيهاش اي حاجه بالمره خالص فدخلت ساره على هذا الرجل الجبار فاراد ان يتعرض لها يعني لما شاف جمالها قطع بقى كل القوانين مع انه وبيقول انا ما اخدش ما اخدش اخت الرجل لما قالت له انا اخت ابراهيم كسر كل القوانين في سبيل ان هو يوصل لساره لانها كانت جميله جدا فلما اراد ان يمد يده الي استعاذت بالله منه فتجمدت يده وشلت فقال لها طب ادعي الله انه يناجيني ويفك ايدي وانا مش هتعرض لك فدعت المولى عز وجل ففكت يده فتعرض لها مرة تانية فراحت ايه داعية عليه فشلت يده في المرة الأخيرة قال لها يعني خلاص ده عهد بقى إن أنا بس ادعي لي إن إيديا تتفك وإن أنا مش ممكن أتعرض لك وبالفعل دعت له فاتفكت ايديه وراح منادي على الجنود قال ما ادخلتم علي الا شيطانا اخرجوها واعطوها هاجر لتخدمها فخرجت واعطاها هذا الملك هاجر لتكون خادمه لها ولابراهيم خرجت ساره ورجعت لسيدنا ابراهيم قال لها ماذا صنعت فقالت لقد أخزى الله هذا الفاجر وأخدمني هاجر وجاء ورجعوا مرة تانية مع بعض بعد كده والمولى عز وجل يعني يسر لهم بعد طبعا ما حصلت المأساة دي ليهم رجعوا مرة تانية إلى بلاد الشام وراحت سارة مدية هاجر لسيدنا إبراهيم هدية له ليتزوجها ليه؟ لأن سارة ما كانتش بتخلف فقالت أعطيه هاجر لعل وعسى لما يتزوجها ربنا يكرمه بالذرية الصالحة فيسعد ويفرح وبالفعل بمجرد ما تزوج سيدنا إبراهيم هاجر آه، أنجبت له ولده إسماعيل اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا سيدنا إبراهيم من باب أولى طبعا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم والمهم وبعد ذلك ب 13 سنة يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن سارة تنجب لسيدنا إبراهيم اللي ما كانتش بتنجب تنجب لسيدنا إبراهيم ولده آه، يعني آه، آه، يعني سبحان الملك يعني آه، سيدنا إسحاق سبحان الملك لما تقعد تتأمل في هذه ال- ال- ال- اللطيفة الجميلة إن هو خلاص ربنا رزقه بسيدنا إسماعيل وبعد 13 سنة المرأة التي لم تكن تلد تولد له أو تلد له سيدنا إسحاق حاجة عجيبة جدا وكأن المولى عز وجل بيقول لها شفت انت احتسبتي وقدمتي هاجر لزوجك عشان هو يسعد لابد ان احنا نسعدك انت كمان وربنا اسعد قلبها فعلا بسيدنا اسحاق بعدها ب 13 سنة عشان اي انسان فينا لو طال به البلاء ما يقولش يعني انا يئست شوف الفرج جالها بعد 13 سنة وقد يأتي الفرج بعد 18 سنة زي ما حصل لسيدنا أيوب لما مكث في البلاء 18 سنة وجاء الفرج بفضل الله سبحانه وتعالى فضل ربنا سبحانه وتعالى كبير وخلى عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى كان سيدنا إبراهيم في الوقت دوت كان بيتردد دايما على الحجاز على أرض الحجاز حيث المكان اللي كان فيه مكة وبعدين بأمر من المولى عز وجل جاء الأمر من الله يا إبراهيم اترك هاجر وابنها إسماعيل وكان لسه طفل رضيع اتركهم في مكة عند البيت الحرام طبعا الكعبة في الوقت ده يا جماعة هي اصلا كانت مبنيه من زمان من قبل سيدنا ابراهيم بكتير لكن ال... ال- كان مبنيه واتهدمت وفضلت القواعد والقواعد بتاعت الكعبه كانت مردومه يعني ما كانش في كعبه ما كانتش موجوده الكعبه في الوقت ده لكن القواعد بتاعتها كانت موجوده وتنكشف بعد ذلك القواعد بفضل الله سبحانه وتعالى فلما ترك هاجر واسماعيل وترك معهما بعض التمر شوية مية ف... وجاي ماشي وسايبها وطبعا في مكان لا إنس فيه ولا أنس لا إنس فيه ولا جان مفيش أي حد بالمرة معاهم فقالت إلى من تتركنا يا إبراهيم آه الله أمرك بهذا قال اللهم نعم قالت إذا فلن يضيعنا وفي رواية قالت رضيت بالله جل وعلا راح سيدنا إبراهيم رجع إلى أرض الشام وهاجر عليه السلام طبعا قعدت تاكل من التمر وترضع ابنها إسماعيل لحد ما نفد التمر والماء بقت في حيرة شديدة جدا بدأت تسعى بين الصفا والمروة بين الجبلين عشان تدور على أي مية وفي مرة السبعة وهي بت- بتسعى بين الصفا والمروة المرة الأولى والثانية لحد ما وصلت للسبعة فسمعت صوت خطخضة ماء ايه اللي حصل ربنا سبحانه وتعالى اكراما ليها بس عشان قالت رضيت بالله وعشان واثقه في ربنا وقالت اذا فلن يضيعنا ارسل لها جبريل عليه السلام امير الملائكه وامين الوحي ضرب الارض بجناحه فانفجرت ماء زمزم فقالت زم زم فلما قالت زم زم يعني اجتمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لصار نهرا معينا يجري إلى قيام الساعة قدر ربنا سبحانه وتعالى إن طبعا سيدنا إبراهيم في الوقت دوت كان بي- دائما يتردد ما بين أرض كنعان اللي هي فلسطين وبين- وما بين آه، آه، مكة عشان يطمئن على زوجته هاجر وعلى ابنه إسماعيل تمر الأيام وهاجر عليه السلام تموت ويتبقى إسماعيل ويتزوج من قبيلة جرهم اللي كانت جاءت وجاورتهم في آه، آه، مكان الكعبة وجاء الأمر من المولى عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة بناء الكعبة يعني مش انت قلت ان هي مبنية اي نعم هي كانت مبنية ولكنها هدمت وظلت القواعد ولذلك سيدنا ابراهيم لم يبني الكعبة وانما رفع قواعد البيت يعني بمعنى ايه يعني القواعد كانت مرميه وموجوده هو كل اللي عمله ان هو بنى البناء بتاع الكعبه قال جل وعلا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فضل سيدنا ابراهيم يتردد ما بين مكة وفلسطين وما بين مكة وفلسطين لكن كان مركز استقرار سيدنا إبراهيم اللي هو بيقعد فيه أكتر أيام حياته كان في أرض فلسطين في أرض الشام عند المكان بتاع المسجد الأقصى طبعا في الوقت دوت سيدنا إبراهيم عايز مكان يعبد ربنا فيه فأقام خيمة في مكان كده عند الجبل الشرقي وبنى مذبحا يعني إيه مذبحا يعني مسجدا طب ليه سموه مذبحا؟ سموه مذبحا لأنه كانت تذبح فيه القرابين التي يتقرب بها إلى الله في ذلك المكان، فبنى مسجدا في ذلك المكان، لكن مسجد صغير جدا على قد إن هو يعبد ربنا في هذا المكان البسيط، وهو نفس المكان ده اللي فيما بعد جاء سليمان عليه السلام وبنى المسجد الأقصى البناء العظيم الكبير الذي عرفته الدنيا كلها باسم المسجد الأقصى ولذلك قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال فالمسجد الأقصى كان على عهد إبراهيم عليه السلام ولكن سليمان هو الذي بناه بناء عظيما بعد وفاة سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء ابنه إسحاق وعاش في أرض فلسطين وأكرمه الله عز وجل ورزقه ورزقه بابنه يعقوب اللي هو اسمه إسرائيل اللي اليهود بيعتبروه اللي هو الأب الأكبر لهم سيدنا يعقوب طبعا بريء مما يفعله اليهود أو الصهاينة الذين يعيشون في هذا الزمان عاش سيدنا آه، آه، إسحاق فترة كبيرة جدا وأكرمه الله بسيدنا يعقوب ثم عاش يعقوب عليه السلام بعد ذلك في أرض حران ثم انتقل إلى أرض كنعان اللي هي أرض فلسطين في الوقت دوت في عهد سيدنا يعقوب أعاد بناء المسجد الأقصى لكن برضه كان بناء بسيط جدا لكن كان أكبر من البناء اللي كان بنيه سيدنا إبراهيم عليه السلام شوفوا معايا بقى القصة ماشية إزاي وشوفوا تدرج بناء المسجد الأقصى وقصة المسجد الأقصى عاملة إزاي في عهد سيدنا يعقوب بنى المسجد الاقصى ولكن بناء يعني اوسع شويه من اللي كان بنيه سيدنا ابراهيم لكنه اقل بكثير طبعا من اللي بناه سيدنا سليمان فيما بعد وحصلت بقى قصه سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف لما اخواته تامروا عليه على سيدنا يوسف من شدة حب سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف وبعد ذلك سيدنا يوسف طبعا اترمى في البئر ووجده الناس واشتروه بثمن بخس وراح إلى أرض مصر وظل عند آه، امرأة العزيز وعند العزيز ظل فترة طويلة واتهم ودخل السجن وخرج من السجن وربنا أكرمه وأصبح عزيز مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وفي الوقت دوت لما جم اخواته بعد ما حدث حدث جد مره تانية وقحط مره تانية في ارض الشام في ارض فلسطين جم اخوه يوسف يطلبوا الميره والطعام وهكذا فتعرفوا عليه وتعرف عليهم ثم ارسلهم بقميصه وقال القوه على وجه ابي يأتي يأتي يرتد بصيرا واتوني باهلكم اجمعين فسيدنا يعقوب عليه السلام خرج هو واهله كلهم وراحوا علشان يدخلوا مصر يدخلوا مصر ان شاء الله امنين ودخل سيدنا يعقوب ومن معه الى ارض مصر علشان يعيشوا مع سيدنا يوسف لحد الفتره ديت كانت كانت القدس والمسجد الاقصى في ايدي الكنعانيين اللي هم اهل فلسطين بفضل الله سبحانه وتعالى لحد ما هاجر سيدنا يعقوب وابنائه الى مصر وظل أبناء يعقوب عليه السلام بعد موت أبيهم يعقوب سيدنا يعقوب طبعا مات في الوقت دوت وطلب من سيدنا يوسف أنه يدفنه في أرض فلسطين راح سيدنا يوسف دفنه في أرض فلسطين ورجع مرة تانية في مصر إنه كان عزيز مصر وبعد ذلك تمر الأيام ويحتل المسجد الأقصى مجموعة من العمالقة من الناس العمالقة آه، الجبارين الذين كانوا هم عباد أوثان وظلوا م- يعني محتلين المسجد الأقصى أو أرض البيت المقدس في ذلك الوقت إلى أن بعث الله موسى عليه السلام من فترة دخول سيدنا يعقوب هو وأهله على سيدنا يوسف عليه السلام ويعيشوا معاه احتل بقى هؤلاء المسجد الأقصى والأرض بقى أرض بيت المقدس وفضل محتل لحد ما عدت السنين الطويلة وبعث الله موسى عليه السلام ليدعو فرعون إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ولكن فرعون أبى وأرسل الجنود خلف موسى عليه السلام فلما أرسل الجنود خلف موسى عليه السلام وموسى عليه السلام كان معاه بني إسرائيل بقى اللي كانوا عايشين ما زالوا عايشين في مصر في الوقت دوت وكانوا بيعانوا من اضطهاد شديد جدا من فرعون فلما وصلوا إلى البحر لقوا البحر قدامهم وفرعون وراهم فقال أصحاب قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين شوف اليقين قبل ما ينطق حرف النون حرف النون جاء فاء التعقيب والسرعة وفاء النجاة فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعدي موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل وينجو إلى الشاطئ الآخر ويدخل فرعون وجنوده وينطبق عليهم البحر ويموتوا ويطلبوا من سيدنا موسى أن يطلع لهم جسد فرعون فأمر الله البحر فلفظ جسد فرعون حتى يتأكدوا قال جل وعلا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية جاء الأمر بعد ذلك إلى موسى عليه السلام يروح فين هنعرف ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
ونسعد بنور نبي الوفاء من البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني وأحبابي فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى إن يروح علشان تفتح بيت المقدس سيدنا موسى خد اللي معاه وقبل ما يأمرهم بالأمر ده قعد يذكرهم بنعم ربنا سبحانه وتعالى قال موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين جه بقى الأمر يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان مين الرجلان دولت يوشع بن نون وكالب ابن يفنى خدوا بالكم قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون إيه السلاح بتاعنا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين رفضوا يدخلوا مع سيدنا موسى لفتح بيت المقدس مات بعد ذلك سيدنا موسى عليه السلام ولم يفتح بيت المقدس ولكن الواحد من الرجلين اللي هو يوشع بن نون وكالب بن يفنى يوشع بن نون بعد وفاة سيدنا موسى أصبح نبيا خليفة على بني إسرائيل وجاءه الأمر مرة أخرى من الله سبحانه وتعالى بفتح بيت المقدس فيوشع بن نون أخذ من تبقى من الجيل الأول وما تجدد من الجيل الجديد ويقال أنه خد جيل جديد خالص ودخل بيت المقدس في يوم الجمعة وكان في بني إسرائيل كانوا لا يفعلون اي شيء ولا يقاتلون في يوم السبت فيوم الجمعه هم بيقاتلوا الشمس خلاص قربت تغرب ولو غربت الشمس مش هيقدروا يقاتلوا بالليل ولو اصبح تاني يوم اللي هو السبت ما يقدروش يقاتلوا يوم السبت فماذا يصنع يوشع بن نون نظر الى الشمس وقال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور اللهم احبس علي الشمس فحبست الشمس فلم تغرب يومين متتاليين حتى فتح الله على يوشع بن نون وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ما ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن سار لفتح بيت المقدس وتمر الأيام وظل بنو إسرائيل على الاستقامة فترة من الزمان ثم انتكسوا مرة أخرى وجاء الأعداء واحتلوا كل الأراضي التي كان يملكها بنو إسرائيل ومن بينها بيت المقدس واللي, أسو واللي أسوأ من كل دوت إنهم أخذوا منهم التوراة وصندوق التوراة اللي هو التابوت التابوت ده اللي كان ربنا جعل فيه السكينة أول ما يقدموه قدامهم كده في الحرب فيقاتلوا فربنا يلقي في قلوبهم السكينة والثبات وجعل التابوت سببا والا فالسبب لا يص- لا يصلح الا بامر مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. فلما اخذ التابوت من بني اسرائيل الذي كان فيه السكينه وهو صندوق التوراه وانقطعت النبوه، ركزوا معايا انقطعت النبوه من جميع الاسباط اللي هم اولاد سيدنا يعقوب عليه السلام ولم يبقى الا سبط واحد اللي هو سبط لاوي اللي كان بيكون فيه الانبياء ولم يبقى من سبط لاوي ده حتى إلا امرأة واحدة حامل وجوزها قتل فلم يبقى إلا هذه المرأة فراحوا واخدينها حابسينها ومحافظين عليها قالوا لعل وعسى يمكن آه، تنجب لنا ولدا فيكون نبيا فتأتي النبوة وتتجدد مرة أخرى في بني إسرائيل والفعل أنجبت ولدا سمته شمعون أو شمويل على اختلاف الروايات واصبح نبيا في الوقت دوت بنو اسرائيل كان بيحكمهم ملك ظالم ملك ظالم اسمه جالوت انا بقول لكم عشان كده لازم تحفظوا وراء التاريخ ده وتكتبوا وراء الاسماء ديت سبحان الملك كان بيحكم آه، بني اسرائيل ملك ظالم اسمه جالوت فطلب بنو إسرائيل من نبيهم شمعون قالوا له اجعل لنا قائدا عشان نقاتل وعلشان نفتح بيت المقدس فقال لهم طيب يعني لو كتب عليكم القتال هتثبتوا قالوا طبعا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فجه بعدها سيدنا شمعون هذا النبي الكريم الذي كان آه، يحكمهم في هذا الوقت أو كان يقودهم في هذا الوقت قال لهم طب خلاص أنا سألت ربي سبحانه وتعالى وربي سبحانه وتعالى اختار لكم رجلا اسمه طالوت طالوت دوت هو الحاك الحاكم العادل هو اللي المفروض يقتل أو يقاتل الملك الظالم اللي اسمه جالوت واضح كده فقال لهم إيه قال لهم إن الله اصطفاه عليكم قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا فراغ استغربوا هم على طول في يعني إيه على طول معترضين على طول الخط قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة يعني من المال يعني ما هوش غني علشان يبقى ملك قال إن الله اصطفاه عليكم ده مش كلامي ده ربنا هو اللي اختاره فأنت لو بتعترض بقى أنتوا كده بتعترضوا على أمر الله سبحانه وتعالى قال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والاتنين دول أهم من كل مال مال إيه المال سيزول أما العلم سيبقى فقالوا له طب خلاص وبعدين قال لهم والله يؤتي ملكه من يشاء يعني ده اختيار ربنا قالوا له طيب نعرف منين ان ربنا اختاره ايه العلامه علامه الملك فقال لهم نبيهم شمعون قال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فاكرين التابوت اللي اتاخد منكم اللي فيه التوراه اللي كان فيه السكينه لما تخش تقاتلوا ربنا بيجعل السكينه في قلوبكم قال ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه فعلا نزلت الملائكة وجاءتهم بهذا التابوت اللي فيه التوراة اللي هو صندوق التوراة وبدأوا يخرجوا ليجاهدوا ويقاتلوا هذا الملك الظالم طبعا أراد طالوت اللي هو ال- الحاكم بقى أو القائد العسكري أراد إن هو يختبر الجنود قبل ما يعدي بيهم فاختبرهم بمسألة بس الشرب من المية هتمشوا وهتعطشوا طيب إيه رأيكم بقى قال لهم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر النهر ده إيه اللي هو نهر الشريعة الذي في الأردن إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا يعني برضه من باب الرحمة إلا من اغترف غرفة غرفة بيده يعني لو حب حد فيكم ياخد كده شفطة مية كده يصبر بيها نفسه مفيش مشكلة إنما اللي هيشرب فليس مني ويروح يعتزل الجيش إحنا مش عايزينه في الصف معانا ما دام مش قادر يثبت معانا فشربوا منه إلا قليلا منهم قال أهل التفسير قالوا إن هم كانوا 80 ألف شربوا كلهم ولم يبقى إلا 314 اللي كانوا على عدد أهل بدر الذين قاتلوا مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت دوت آه، يعني آه، بدأوا بقى يقاتلوا وبرز في الجيش غلام صغير لكن الله أكرمه بالقوة والشجاعة والصدق وفوق ده كله بقى ان قام ت- طالوت اللي هو قائد الجيش قال لهم ايه رايكم اللي هيقتل جالوت الحاكم الظالم ده انا هخليه هو اللي يبقى آه، يعني قائد الجيش وفي نفس الوقت هجوزه بنتي فقام داود عليه السلام اللي هو كان لسه في الوقت ده غلام صغير ولكنه كان قويا صادقا ودخل وقاتل جالوت وقتل جالوت بفضل الله سبحانه وتعالى في الوقت دوت طالوت اللي هو قائد الجيش راح مخليه هو قائد الجيش وزوجه ابنته ثم بعد ذلك أكرم الله عز وجل داود عليه السلام بنعمة النبوة والملك فأصبح نبيا ملكا سيدنا داود أول ما ربنا أكرمه بن- بنعمة النبوة والملك أول حاجة فكر فيها إن هو يبني بقى المسجد الأقصى بناء كبيرا فراح محدد له أرض كبيرة جدا وحدد له أموالا طائلة ولكن قبل ما يبدأ في بناء المسجد الأقصى كان قد وافته المنية وهو في سكرات الموت في البداية كده أوصى ابنه سليمان عليه السلام اللي دعا وقال رب هب لي ملكا هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فربنا سخر له كل حاجة سخر له الجن وسخر له الطير وسخر له آه، آه، الريح وسخر له حاجات كتيرة جدا عليه السلام فأوصى سيدنا سليمان قال له عايزك تبني أنت المسجد الأقصى وبالفعل قام سليمان عليه السلام وبنى المسجد الأقصى في سبع سنوات سبع سنوات وأنفق عليه أموالا طائلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في موقف جميل جدا إن سيدنا سليمان بمجرد ما أتم بناء المسجد الأقصى طلب ثلاث دعوات وتمنى ثلاث أمنيات فالنبي بيقول اتحققت له اثنين وأتمنى تكون الثالثة اتحققت في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه خلالا ثلاثا فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة سأله سليمان حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في المسجد الأقصى خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه يكون النبي محمد وتصلى عليه فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياها الله أكبر فاللي يروح يصلي في المسجد الأقصى يخرج وكأنه كيوم ولدته أمه بفضل الله سبحانه وتعالى تمر الأيام ومات سليمان بن داود عليه وعلى أبيه أفضل الصلاة والسلام ويمر الزمان وبرضه تضعف الأمة مرة تانية ويأتي الرومان ويحتلوا مدينة القدس خدوا بالكم ويهدموا المدينة لكن لا يهدموا المسجد الأقصى ويهدموا المدينة ويبنوا مدينة جديدة على حدود القدس سموها مدينة إليا حتى فتحها المسلمون مرة أخرى بفضل الله في عهد عمر ابن الخطاب كان على يد أبي عبيدة ابن الجراح وجاء فاروق الأمة عمر ابن الخطاب عشان يستلم مفاتيح بيت المقدس وأعطى أهل بيت المقدس وثيقة أمان مشهورة بالعهدة العمرية ظلت القدس مكرمة معززة في عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية وفي عهد بني أمية وفي عهد بني عباس إلى أن جاءت الحملات الصليبية اللي خرجت من قلب أوروبا بجيوش جرارة طبعا ظن المسلمون ان الحملات الصليبيه هتيجي تقاتل الجيوش فقط وسترعى حرمه المسجد الاقصى فيعمل ايه المسلمين دخلوا المسجد الاقصى والمدينه المقدسه وفضل جاي فضلوا قاعدين جوه سبعين الف من المسلمين داخل المسجد وخارج المسجد سبعين الف واحد واذا بهؤلاء الصليبيين ينتهكوا حرمة المسجد الأقصى ويدخلوا ويقتلوا في المسلمين ثلاث أيام قتلوا سبعين ألف مسلم في ثلاث أيام لحد ما كانت الخيول بتخوض في الدماء لحد ركب الخيول ولا حول ولا قوة إلا بالله واستولى الصليبيون على القدس وظلت في أيدي الصليبيين قد إيه يا جماعة تسعين سنة إلى أن أكرم الله عز وجل الأمة بصلاح الدين الأيوبي وسطر أعظم ملحمة في معركة أو موقعة حطين واستطاع بفضل الله أن يهزم الصليبيين وأن يسترد مدينة القدس مرة أخرى وعمل موقف في غاية الرحمة وفي غاية الرقة يا ريت التاريخ فعلا يسطره على جبين الزمان بسطور من النور ان ريتشارد قلب الاسد اللي هو قائد الحملات الصليبيه كان في الوقت ده كان مصاب اصابه شديده جدا ومعوش علاج للاصابه ديت او العلاج كان قد نفد من بين الجنود واذا بصلاح الدين الايوبي يرسل الطبيب الخاص بتاعه لريتشارد قلب الاسد عشان يعالج ريتشارد قلب الاسد قائد الصليبيين اللي قتل الاف المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله ورجع المسجد الأقصى وفضل فترة في أيدي المسلمين بفضل الله ثم سرعان ما دب الضعف مرة أخرى بسبب بعض الولاة والأمراء اللي كانوا لا يشغلهم إلا الكراسي الزائلة حتى خرجت الحملات الصليبية الثانية سنة 1228 هجرية وتنازل السلطان الملك الكامل الأيوبي تنازل عن المسجد الأقصى واداهم أرض بيت المقدس بدون أن يفعلوا أي شيء وفضلوا كده لحد ما هب أهل مصر بفضل الله سنة 1239 هجرية وعلى يد السلطان الناصر الأيوبي بفضل الله هزموا الصليبيين هزيمة ساحقة بالقرب من غزة واستردوا القدس مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل القدس فضلت الم... فضل المسجد الأقصى في أيدي المسلمين لحد أوائل القرن العشرين بالتحديد سنة 1917 في آه، آه، يعني وعد بلفور سنة 1917 لما آه، قاموا وقام اليهود وأصدروا يعني هذا ال- الوعد بإنشاء وطن لليهود لا حول ولا قوة إلا بالله على أرض فلسطين واعترفت كل الدول الأوروبية تقريبا بأمريكا بكله يعني بهذه الدولة الصهيونية إن هي تكون في أرض فلسطين ونكون عاصمتها القدس وقام أول رئيس وزراء إسرائيلي اللي هو بن جوريون قام هذا الرجل وقال وهقرا لكم الكلمات اللي قالها قال قد لا يكون لنا الحق في ارض فلسطين من منظور سياسي او قانوني ولكن فلسطين لنا من منظور ديني فهي ارض الميعاد التي وعدنا الله اياها من النيل الى الفرات ثم قال ويجب الآن على كل يهودي أن يهاجر إلى أرض فلسطين وأن كل يهودي لا يهاجر إلى أرض فلسطين يكفر كل يوم وهو مخالف لتعاليم التوراة ثم قال بن جوريون لا معنى لفلسطين بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل ولا معنى لقيام دولة إسرائيل على غير أرض المعاد وجاء بيجين في عام 1979 جاء ليعلن أمام العالم أجمع أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل ثم جاء النتنياهو ليضرب بجميع القوانين والأعراف والمواثيق الدولي- الدولية فأصدر 23 قرار استيطان علشان يكثف السكان اليهود في الضفة أو في القدس الشرقية وجاء بعد ذلك يعني آه، سبحان الملك جاءت بقى مباحثات الذل في مدريد سنة 1991 وأوسلو سنة 93 وواشنطن سنة 95 وما زال نتنياهو حتى يومنا هذا يسيطر على بيت المقدس وعلى المسجد الأقصى لكن البشرى الجميلة سيعود المسجد الأقصى وسيموت اليهود وسيقتل اليهود مين اللي قال كده حبيبنا ما تصلوا عليه لفتح بقى باب الامل بعد ما حكينا قصه المسجد الاقصى وسامحوني كان لازم احكي القصه بتفاصيلها البسيطه دي وان كانت دي رؤوس اقلام لكن لازم نفتح باب الامل حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار يعني الارض بيبقى نصها ليل ونصها نهار فالنبي بيقول ال الاسلام ده هيبلغ كل الكره الارضيه الليل والنهار ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به الكفر واهله الحديث الأخير رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود خدوا بالكم ما أصل قبل ظهور المهدي عليه السلام لابد حاجة من الاثنين يا تعود الخلافة الإسلامية يا اما على الاقل تمهد الارض ويكون في عوده كبيره جدا من المسلمين الى طاعه ربنا سبحانه وتعالى عشان تمهد الارض للخلافه في عهد المهدي عليه السلام لانه سياتي وسيصلي في المسجد الاقصى وسيصلي معه عيسى عليه السلام حينما ينزل في اخر الزمان يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود ما قالش العرب قال المسلمون فيقتلهم المسلمون بفضل الله وبسرعة بفاء التعقيب هنقتلهم بكل يسر وسهولة فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي وهو ده على طول اليهودي اليهودي النهارده بتلاقيه بيجري قدام طفل ماسك حجر فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر لكن عشان في الوقت ده علاقتنا بالله قوية جدا فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله إلا نوع واحد هيكون شغال برضه جاسوس ومخابرات لإسرائيل إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود ولأن اليهود مصدقين كلام النبي غرسوا في أرض فلسطين كلها شجر الغرقد واسألوا إخواننا اللي عايشين في أرض بيت المقدس ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين ويحفظ إخواننا في بيت المقدس لا تزال طائفة ظاهرين على الحق حتى يأتيهم وعد الله وهم على ذلك وهم بأفناء بيت المقدس المعركة معركة عقيدة
بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما نتلقى اتصالاتكم ونسمع ونسعد بسماع صوتكم وإيميلاتكم يعني في عجالة سريعة كده هقرأ لكم من ورقة يعني جميلة جدا 30 وسيلة لنصرة المسجد الأقصى رقم واحد في عجالة سريعة رقم واحد استحضار النية الصالحة لنصرة مسلمي فلسطين بالنفس والمال اثنين الدعاء لإخواننا بالنصرة والدعاء على عدوهم ومن عاونهم رقم ثلاثة المقاطعة لمنتجات الأعداء وأعوانهم رقم أربعة متابعة أخبار أهل فلسطين ونشرها بين الناس رقم خمسة توزيع الأشرطة الإسلامية التي تحيي القضية الفلسطينية رقم ستة حضور الندوات والمناسبات المتعلقة بالأقصى وفلسطين سبعة وضع حصالة منزلية بس- بس- نسميها حصالة الأقصى وندرب أولادنا يحطوا فيها علشان ندعم الأقصى رقم 8 التحدث عن القضية بين الأقارب والمعارف والزملاء وتوضيح بعض القضايا المتشابهة 9 كفالة يتامى وأرامل فلسطين عبر الجمعيات الخيرية 10 معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق فلسطين والأقصى كفقه الجهاد وفضل الرباط وشروط الصلح مع الأعداء 11 جمع الأسرة في لقاء أسبوعي لقراءة بعض آيات القرآن التي توضح خبث اليهود رقم 12 تلقين الأولاد حب الله والرسول وحب الجهاد وتفكير بفضل الأقصى رقم 13 تكليف الأولاد بعمل لوحات تحمل أدعية وكلمات مأثورة عن الأقصى 14 إعمار المسكن لمن هدمت منازلهم في القدس وغزة 15 دعوة أصحاب الشركات شركات الملابس الشبابية لوضع عبارات تدعم الأقصى بدلا من العبارات الدخيلة على ثقافتنا 16 تسمية المحلات والمؤسسات والشركات بأسماء المدن والقرى الفلسطينية لإحياء ما يريد الصهيون طمسه من من الواقع التاريخي الإسلامي رقم 17 فتح أبواب العلاج المجاني أمام جرحى المقاومة وجرحى فلسطين 18 تيسير زيارات لمخيمات فلسطين في في فلسطين ولبنان والأردن للاطلاع على أحوالهم ومساعدتهم 19 توجيه الإعلام بقوة لمتابعة جرائم العدو الصهيوني 20 استخدام المصطلحات الإسلامية والعربية بدأ من استخدام مصطلحات فرضها علينا العدو الصهيوني يعني بدل وزارات يعني كلمة وزارة الحرب الصهيونية بدلا من وزارة الدفاع الإسرائيلية والمغتصبات بدلا من المستوطنات 21 إحياء المناسبات المتعلقة بالقضية الفلسطينية من غير من خلال التفكير بأعلام الجهاد كصلاح الدين ونور الدين زنكي وعز الدين القسام والشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليهم جميعا 22 استخدام الإذاعة المدرسية لتبسيط القضية للطلاب وبيان فضل المسجد الأقصى 23 إقامة مسابقات ثقافية ورياضية في المدارس يطلق عليها مسابقة الأقصى 24 تكليف التلاميذ والطلاب في المدارس والجامعات بإعداد بحوث متعلقة بفلسطين 25 عمل ملصقات وجداول دراسية تحمل صور الأقصى ومعلومات عنه 26 إنشاء مواقع إسلامية على الإنترنت لنصرة فلسطين 27 استضافة علماء من فلسطين على شاشات الفضائيات لأنهم ألصق الناس بالقضية 28 صيام التطوع إلى الله آه، تقربا إلى الله وإحساسا بمعاناة إخواننا المحاصرين 29 تذكر الموت فإنه يربط القلب بالله ويحبب المسلم في الجهاد في سبيل الله آخر حاجة رقم 30 تذكر حسن خاتمة الشهداء ممن من الله عليهم بالجهاد والرباط في فلسطين وبيت المقدس وعايز أضيف 31 نكثر من الاستغفار والصلاة على النبي والعبادة والدعاء لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين آه، الأستاذ رشيد من فرنسا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام حبيبي أنا فخور جدا بالتقائي بكم يا أستاذ الله يا يعز دكتور.
حضرتك الله يبارك فيك يا رب العالمين الحمد لله آه، أستاذ آه، دكتور عندنا أنا ازدادت عندي طفلة آه، هذا شهر تقريبا وعندها تشوه في القلب نعم ونرجو منك أن تدعو لنا ونريد أن نعرف ما, ما هذا هذا ابتلاء من عند الله هل نعم.
سيغفر الله ذنوبنا في هذا نعم الابتلاء نعم وان الله اذا احب قوما ابتلاهم استاذ رشيد ربنا يا الله.
رب ربنا يا رب الله يشفيها أكبر. الله اسال الله أكبر.
عز وجل آه، يعني ان يرزقها العافيه والصحه وان يشفيها ويش- ويشفي جميع مرضى المسلمين وهذا ابتلاء نصبر عليه ونحتسب لعل وعسى يكون هذا سبب دخولكم الجنه ربنا يا رب يجمعنا واياكم في الجنه الاخت نجوى ليبي يا شيخنا ادعوا لي بزوج صالح ربنا يرزقك ويرزق كل اخواتنا يا رب ازواج صالحين آه لبنى مسلمه او مسلمه آه ادعوا لي بالذريه الصالحه ربنا يرزقك ويرزق كل المسلمات يا رب بالذريه الصالحه الاخت فتيحه من الجزائر آه اعاني يا شيخنا من كرب عظيم وابتلاء كبير لا يعلمه الا الله ادعوا لي بال- بالفرج والرحمه وتيسير الامور الامور وزوال الهم ربنا يا رب يفرج هم كل مسلم ومسلمه ويرزقهم فرحا بدل الهم والحزن والغم يا رب العالمين الاستاذ رشيد نادر ادعوا لاخوانكم في سوريا طبعا نحن لا ننسى اخواننا في سوريا لحظه واحده وندعو لهم ليل نهار بفضل الله اسال الله عز وجل ان يفرج همهم وان يحقن دماء اخواننا في سوريا آه، فتيحه من فرنسا الله يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين امين يا رب العالمين ادعو ان يكون قلبي ساجدا يتذلل لله يا رب يرزقنا واياكم يا رب نعمه الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى أعظم نعمة والله يا جماعة بعد نعمة الإسلام نعمة الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى راجية الجنة آه، ادعوا لي بالزوج الصالح والذريه الصالحه ربنا يا رب يرزقك ويرزق كل اخواتنا يا رب بالزوج الصالح والذريه الصالحه الاستاذ محمود عباس نحبك في الله شيخ محمود والاقصى في القلوب ما دامت السماوات والارض صدقت يا استاذ محمود فعلا الاقصى في القلوب ما دامت السماوات والارض معتز بديني تقول البرنامج رائع بعد اذنك ادعي لامي بالشفاء ربنا يشفيها رب العالمين وارجو من اخواتي الدعاء لغاليتي بالشفاء والثبات ربنا يشفيها ويثبتكم جميعا يا رب العالمين استاذ محمد الروسان آه، شيخ محمود شيخ آه، آه، محمود ادعي لامي بالشفاء ولي وبالصحه وربنا يا رب يشفيكم يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب يعني يا رب يعني لا تترك مريضا الا شفيته يا رب العالمين يعني بجد لازم ندعي لبعض كلنا وفي ملك موكل يقول امين ولك بمثل لما تعوز ان ربنا يد- يعني يشفيك ادعي لاخوانك المرضى ان ربنا يشفيهم فليقول الملك امين ولك بمثل آه، نيفين شويخ بالله عليك شيخنا ادعو لنا بالثبات والرضا على ما قدر الله ربنا يثبتك ويرزقنا واياك والمسلمين نعمه الرضا نعمه الرضا نعمه عظيمه جدا ربنا يرضينا يا رب العالمين الاخت فريده ادعي لي ادعي لاختي بالشفاء ربنا يشفيها رب العالمين آه، الاستاذ طلال والله يا شيخ بحبك في الله اريد ان تدعو لي بالهدايه ربنا يهديك ويهدي ك- جميع عصاة المسلمين يا رب العالمين ويهدينا جميعا حتى يهدي الطائعين يعني يثبتنا على الطاعه لان احنا واحنا بنصلي بنقول ايه اهدنا الصراط المستقيم طب ما احنا ربنا هدانا وبنصلي اهو لا احنا ثبتنا على الصراط المستقيم فيعني ربنا يثبتنا واياكم الاستاذ سمير آه، من مصر السلام عليكم السلام ازي حضرتك يا فندم؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله يا فندم انا كان عندي بس مشكله كده عايز اسال فضيلتك فيها ربنا يفرج عنا وعن كل هموم يا رب يا رب اللي حضرتك آه، انا آه، حلفت يمين يعني نعم يمين طلاق ان على آه، ليا اختي مم.
آه، بتشتغل معايا في المحل نعم لا مؤاخذه كانت ايه طيبه قوي وبتربي قطط وما اعرفش ايه كده نعم فحلفت انا يمين ان مفيش قطه تاني هتخش هنا ولا تاكل لقمه في المحل ده نعم فجت بعد كده اكتشفت ان فعلا كلت القطط واكلتها حلفت يمين قلت ايه طب يا استاذ سمير قلت على الطلاق بالثلاثه ما هت... القطط دي ما هتاكل لقمه طيب تانية كلمة هنا.
عليها الطلاق يا استاذ سمير آه، بيسموها طلاق غير صريح آه، طلاق غير صريح يعني كانك بتقول والله العظيم ما فيش ولا قطه هتخش هنا بعد كده فبنرجع لنيه حضرتك لو كان نيتك الطلاق فلو القطط دخلت وكلت يقع الطلاق ولو كان من ما كانش نيتك الطلاق فتكفر كفاره يمين ب... وطبعا تكون اثما انك انت حلفت بغير الله فتطعم 10 مساكين او تصوم ثلاث ايام ام موده من ليبيا السلام عليكم
وعليكم السلام يا شيخ عليكم السلام اهلا وسهلا بحضرتك
الله يسلمك يا شيخ نحن نحبوك في الله ربنا يحبكم ويستركم ويبارك فيكم يا رب
نسألك المرأة اللي تو يعني المرأة راجل المرأة اللي يموت جوزها نعم.
هي حاملة يعني آه، كم آه، فترة آه، آه، الرباط متاعها العده بتاعتها آه.
عده اللي, اللي زوجها يكون ميت اربع شهور و10 ايام وربنا يا رب يرحمه يا رب رحمه واسعه ويرحم امي ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين آه الاخت ساره ساره راضي هل يجوز الجمع في الصوم بنيتين نيه الست البيض وقضاء رمضان لا آه، آه، ال- الفريضة لا يصلح ان احنا نجمعها بأي صيام حتى لو كان صيام نافلة أو صيام فريضة أخرى ما ينفعش ان احنا نجمع قضاء رمضان مع الستة البيض إنما ينفع نجمع ما بين نية نافلة مع نافلة بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا أنا بصوم مثلا الاثنين والخميس وبصوم يوم 13 و14 و15 جه يوم 13 ده يوم اثنين فيصلح في الوقت ده ان انا اجدد النيه ان انا بصوم يوم 13 ويوم الاثنين فيتحسب لي صيام يومين وربنا يتقبل. الاخت نهاد من مصر السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا بحضرتك انا فرحانه جدا انا بكلم حضرتك الله يسعد قلبك يا رب أه وبقول ان انا بحترم حضرتك جدا لانك من الناس اللي بترغب وبتره يعني ما بترهبش الناس من الدين ربنا يحفظك يا رب أه بالنسبه للمسجد الاقصى انا عايزه اقول ان ان اهم نقطه ل- أيوة.
للامه العربيه كلها أيوة.
ان ال- الوعي طبعا يعني احنا نكون واعيين بالقضيه نعم.
وما نبقاش مضللين لان هم بيحاولوا بيلعبوا على حته التاريخ هي قضيه عقيده أي- العقيده آه طبعا مش ارض طبعاً.
الارض دي يعني مش ما يهمنا قضيه دي قضيه عقيده طبعا طبعا بس انا اقصد ان هم بيلعبوا على اليهود بيلعبوا على حته إن ال- التاريخ بيحاولوا يمحوه يحاولوا يمحوا عربيه وهويه القدس نعم فاحنا لازم نكون عارفين ان هي إن- إن- إن نعرف التاريخ بتاعها ونعرف تاريخنا ان هي مص- ان هي عربيه وان هي اسلاميه ما عشان كده انا معاك يا اختي ناد في حاجه بقى يعني عايزين نوضح للمسلمين ان المسجد الاقصى ليس ملكا لاهل فلسطين فقط المسجد الاقصى ده ملك للمسلمين في اقطار الارض ملك للمسلمين اللي في فرنسا وامريكا واستراليا واوروبا ومصر والمملكه السعوديه والاردن والدنيا كلها المسجد الاقصى ده ده حاجه ده عقيده ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث من ضمنها المسجد الأقصى يبقى إذن القضية قضية عقيدة وإن إحنا ما ينفعش نترك مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نترك أولى يعني أولى القبلتين ولا ثالث الحرمين ولا ثاني مسجد أنشئ على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى آه الأخت آه الأخ- الأخت مكتوب آه ليسي باريس مش عارف بقى اسمها إيه آه أسعدني البرنامج وأدخلت على قلب السعادة فربي يسعدك يا رب امين يا رب العالمين ربنا يسعدنا واياكم يا رب العالمين ويسعد جميع المسلمين الاخت سعاد من المغرب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عندي سؤالين الاول الاول اني خجوله جدا ولا اعرف ما الحل والسؤال الثاني حول طريقه التيمم اما عن الخجل فهذه نعمة ودي مش مشكلة بالعكس ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء من الإيمان ويقول صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء ده الحياء ده خلق الإسلام فالخجل ده ما هوش عيب بالعكس ده نعمة كبيرة جدا إن واحدة تكون خجولة وعندها حياء وبتغض البصر ويعني ده, ده نعمة كبيرة وأما عن طريقة التيمم فتضربي آه، ب- بكفيك اليدين دولت على الأرض وتمسحي الكفين والوجه وهذا يكون التيمم لان بعض الناس كانت بتظن ان التيمم مكان الوضوء يبقى نتمضمض تراب ونستنشق وحاجات كده لا طبعا يعني هو بس زي ما قلت لحضرتك آه، مين معانا يا استاذ احمد آه، ام محمد من المانيا ابو محمد اه نعم. السلام عليكم
السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يا حبيبنا محمود يا اهلا يا حبيب شيخنا.
اهلا حبيب قلبي
أحب أحبك في الله احبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك ويسترك يا رب
أرجو منك أن ارجو منك ان أن تزورنا المانيا ان شاء الله انا ان شاء الله ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى حبيب قلبي آه، يعني انا هي هي جدول معمول ان شاء الله ان شاء الله غدا انا هكون في باريس ان شاء الله آه، غدا الاربعاء والخميس والاحد القادم وهقول التاريخ عشان لو تعادت الحلقه ما يحصلش مشكله آه، بتاريخ 22 2 سنه 2012 غدا الاربعاء والخميس والاحد هكون في مسجد الايمان في باريس في مدينه لابورجيه ويوم الجمعة والسبت في مدينة ليل في فرنسا والأسبوع اللي بعده آه، احتمال كبير أكون في هولندا إن شاء الله وفي بلجيكا وبعدها مباشرة نروح ألمانيا وبرشلونة ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويجمعنا ويقع على خير حب قلبي آه، مين معانا انا طبعا بشكر مخرجنا الجميل الاستاذ احمد ان هو ادانا يعني دقيقتين ثلاثه عشان نقدر نكمل القصه ربنا يجعلها في ميزانك وميزان كل اخواننا القائمين يعني مين معانا ام حسام من مصر السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ يا محمود؟
اهلا بحضرتك ربنا يعزك انا يا سعيده رب.
جدا وانا بكلم حضرتك الله برضه.
يحفظك ويسترك يا رب العالمين انا الحمد لله بقوم اصلي قيام الليل ما شاء الله وبصوم اثنين وخميس والثلاث آه، ايام القمريه الحمد لله موافقه الله عليهم يسترك يا رب فانا كنت نادره نادر ان انا لو اشتريت شقه هذبح خروفين اه واحد لله وواحد لاهلي واهل جوزي يعني وكده هما الاثنين لله برضه اه فانا م- بصراحه دلوقتي مش معايا فخايفه يجرى لي حاجه واموت و وما وفيش النذر فعايزه اي كفاره عقبال ما ربنا يديني كده واروح أم- ذبحاهم يعني انا عايز اقول حاجه يا ام حسام ربنا يبارك فيكم واقولها بقى لكل اخواننا المسلمين يا يا جماعه بالله عليكم بلاش النذر النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من مال البخيل مشكله النذر ايه ان انا ب- من غير ما اقصد طبعا انا افترض النيه الطيبه يا رب في كل المسلمين انما فيها اشتراط على ربنا بقول له يا رب لو خليت زوجتي تبقى حامل انا هذبح خروفين طب لو ما بقتش حامل مش هذبح لو خليت ابني ينجح انا هعمل كذا لو ما خليتوش ينجح مش هعمل كذا كانه اشتراط على ربنا سبحانه وتعالى وفي تضييق على الانسان ممكن انسان ينذر نذر كبير جدا يا رب لو ابني نجح ان شاء الله اذبح 100 جمل فيجي بعد ما ابنه ينجح راجل يفلس فماهوش 100 جمل لكن عموما كفارة آه، آه، النذر هي كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين وبلاش نندر بعد كده ربنا يبارك فيكم لكن إن إنسان لو نذر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول آه، من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه أستاذ كامل من فرنسا السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه، الشيخ محمود مع عاصمة الاخلاق والإنسان.
أهلا حبيبي
آه، عايز عندي مشكله بس عايز رقم تليفون يا عبد العزيز أنا جاي لك لحد عندك بكرة ولا ولا تليفون ولا أي حاجة أنا جاي لك بكرة باريس إن شاء الله فتعالى لي هناك إن شاء الله تنورني إن شاء الله بعيدا عن التليفونات آه، هكون قدامك إن شاء الله ربنا يحفظك يا رب آه، الأخت أمينة من المغرب آه، خطبني مسلم أمريكي لمدة ثلاث سنين هو بيصلي لكن بالصدفة اكتشفت إنه بيدخن آه، إلى حين وقت الزواج ساعتها ما عرفت إيه الحل عم- على العموم عايز أقول حاجة إذا كان بيصلي ولكن مبتلى بأمر التدخين واحدة واحدة أخت الفاضلة حاولي تذكريه بالله سبحانه وتعالى ثم تذكريه بأن التدخين ده ممكن يكون مضر على صحته وممكن يكون قاتل ليه ونحن نعلم أن ملايين البشر بتقتل على وجه الأرض في كل عام بسبب التدخين حتى أن الإحصائية بتقول أن اللي بيموتوا بالتدخين أكتر من عدد اللي بيموتوا من آه، الحوادث المرورية اللي موجودة على وجه الأرض بل أكتر من اللي ماتوا في قنبلة هيروشيما ونجازاكي ده حاجة غريبة جدا يعني فالتدخين سم قاتل وده هيأثر طبعا على زوجتك وعلى أولادك فربنا يا رب يحفظكم جميعا مين معانا يا أستاذ أحمد الأخت توتة محمد آه، ادعوا لي أن يفرج الله كربي وك- وكروب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يظهر الحق لأني ظلمت ظلما كبيرا ربنا يا رب يفرج عنك يا رب العالمين و... ويفرج كرب المسلمين جميعا و... و... و... وينصرك على من ظلمك وإن ما كانش النصر في الدنيا فيكون في الآخرة الإنسان بياخدها حسنات إن شاء الله الأخت فاطمة السلام عليكم سلام ايوه يا شيخ محمود عليكم السلام حضرتك منور الشاشه والله ده نور موضوع لل- الحلقه النهارده كان جميل جدا ده نور والله.
المسلمين جميعا ربنا يا رب.
يزيدك علم ويشفيك ان شاء الله, الله يا رب يسترك يا العالمين رب يا رب والله يا شيخ محمود انا ليا سؤال عند حضرتك اتفضل.
بعد اذنك اتفضل.
ليا والدتي ست كبيره بس هي مريضه سكر نعم فكانت بتصلي وانقطعت عن الصلاة نعم.
فحابة ان انا ارجعها تاني للصلاة فكل ما بحاول معاها تقول لي ان شاء الله ان شاء الله مم.
فهل يجوز هي بت... يعني انا باخد ايدها وادخلها الحمام هل يجوز ان انا تتيمم عشان تصلي؟
هقول لك حاجه هي حتى لو هي مش قادره ما احنا برضه عشان التيسير على المسلمين اخت فاطمه ربنا يعزك يا رب هي لو مش قادره توصل لحد ال- ال- الحمام عشان تتوضا ايه المانع ان احنا نجيب طبق ميه كده ونبل حتى فوطه كده ونوضيها وهي قاعده على السرير ان شاء الله من غير ما تصب طالما موجود ميه وطالما ان الما- الميه ما بتضرش لو ثبت ان الميه بتسبب لها ضرر ننتقل من الميه للتيمم على طول انما ما دام ما فيش ضرر من الميه يبقى ان شاء الله نخلينا برضو زي ما هي على السرير كده ونوضيها وبعد ما نمسح لها رجليها بالميه كده نلبسها شراب ونمسح لها على الشراب إيه الخمس ف- الفرائض التانيين عشان ما نشقش عليها ولا على اللي بيوضيها وتتوضا وهي قاعده على السرير وتصلي لو مش قادره تقوم حتى تصلي وهي قاعده او تشاور براسها بكل بساطه اللهم لك الحمد. الاستاذ مجيد من المغرب
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزيك الخير يا شيخ اريد رقم هاتفك على عينيا خدوا من الكنترول حبيب قلبي و- وربنا يجعلنا واياكم يا رب من يعني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا يا رب يجمعنا واياك يا استاذ مجيد ويجمعنا وكل المسلمين والمتصلين يا رب في الجنه ان شاء الله استاذ نبيل من المغرب احبك في الله احبك الذي احببتني فيه آه، ادعو لي بتيسير امري في توفيق زواجي و آه، يعني اللهم آه، اللهم انصر المسلمين في فلسطين امين يا رب العالمين وربنا ييسر لك زواجك يا رب العالمين الاخت ناديه من المغرب آه سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته احنا بالمغرب بنحبك كثيرا وانا احب اهل المغرب وكل المسلمين يا رب العالمين عندي مشكله بعمل حواج بي وما بينفع ابطل لانها كثيفه فما هو الحل قلنا قبل كده يا جماعه ان النبي عليه السلام قال لعن الله النامصه والمتنمصه واللعن هو الطرد واللعن ده معناه ان هو كبيره ان كبيره ما يترتب عليها عياذا بالله آه، دخول النار او يترتب عليها لعن الى غير ذلك فكون ان ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لعن الله النامصه والمتنمصه ده موضوع كبير جدا فلو الحواجب وانا عايز اقول اوضح هون، اللي بين الحواجب ينفع يتشال لانه ليس من الحواجب انما الحواجب نفسها لو كانت فعلا الشعر كثيف لدرجه انه نازل على العين فلا حرج نشيل الزياده اللي نازله على العين اللي بتاذينا ولا يعد هذا من التنمص اما لو كان كثيف شويه وهي شايفاه انه كثيف شويه لكن مش نازل على العين ولا مضايقها خليه وربنا هيكرمك ويجملك في عين زوجك لان اي انسان بيعمل طاعه ربنا بيجمله في عيون الاخرين. ام فاطمه من مصر السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ يا اهلا وسهلا بيكي.
آه، انا عايزه اطلب من حضرتك طلب يعني حضرتك تقول لي على المنتجات الامريكيه اللي احنا ممكن نقطعها عشان خاطر ما نساعدش آه، في تدمير اهل سوريا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين خش على النت كده اكتبي بس المقاطعه وهيجي لك الاصناف كلها ال- التي آه، ب- بيتم عليها المقاطعه وربنا يا رب ينصر اخواننا في سوريا وفي فلسطين و و ويحفظ المسجد الاقصى يا رب العالمين من دنس اليهود الأخت هدى من القمشلي من سوريا آه، أرجو معرفة كيفية أداء صلاة الوتر وما يقال في النية لا يقال شيء في النية إنما فقط النية محلها القلب أنا بنوي صلاة الوتر وبصلي الوتر والوتر بقى كما شئت آه، يعني آه، الوتر ممكن تصليها ركعة ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 آه، كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لكن براحتك خالص ك- اللي ربنا يقدرك عليه واللي ييسره لك ان شاء الله تقدري تصليه و- وربنا يتقبل يا رب العالمين وتقرأي بما شئت يعني وإن كان ورد طبعا في إن إذا كنت هتصليها ثلاث ركعات بتقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وأسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة ال- ال- الثانية ال- الفاتحة وكل هو الله أحد والركعة الثالثة آه، آه، عفوا الفاتحة وكل يا أيها الكافرون والركعة الثالثة آه، الفاتحة وكل هو الله أحد فإذا المسألة يسيرة جدا ربنا يتقبل يا رب العالمين عايزين نقول الواجب بسرعة وسامحوني بقى هنقول الواجب وندعي الواجب آه، صيام اثنين وخميس وثلاث أيام في الشهر العربي قيام ركعتين قيام ليل يوميا إن شاء الله استغفار وصلاة على النبي والدعاء لسوريا وفلسطين ولكل بلاد المسلمين يا رب ان ربنا يحفظ بلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين وبذكر اخواني في باريس ان هم كانوا بيسالوا عن موعد وصولي ان شاء الله يكون موجود غدا ان شاء الله في اول درس ليا ان شاء الله بكره في مسجد الايمان في لابورجي يعني ما بقاش الا حوالي ثلاث دقائق اني داع فامنوا من قلوبكم اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نستغيث بك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك يا رب باسمك الأعظم نسألك باسمك الأعظم أن تفرج هم المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين أعز الإسلام والمسلمين زوج بنات المسلمين زوج شباب المسلمين سد الدين عن المديونين فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وغم المغمومين اللهم ارحم موتى المسلمين ارحم موتى المسلمين ارحم شهداء المسلمين اللهم اغث اخواننا في سوريا واغث اخواننا في في فلسطين واغث اخواننا في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم انصرهم على اعدائهم اللهم انصرهم على اعدائهم اللهم اربط على قلوب ذويهم اللهم اربط على قلوب ذويهم اللهم ارحم شهداءهم اللهم ارحم شهداءهم نحسبهم كذلك ولا نزكيهم عليك يا رب العالمين اللهم ارحم شهداءهم واربط على قلوب ذويهم اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين ألف بين قلوب المسلمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد اللهم ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب والمعنى سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا اللهم رد إلينا المسجد الأقصى الأسير اللهم رد إلينا المسجد الأقصى الأسير اللهم أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى